فينا مرضه من الناتو لمسة واحدة بس بإيدك تشفي ألامه وتطيب جراحاته طلبة في الامتحانات انت شفاعهم انت بذات والطلبة في الامتحانات انت شفاعهم انت بذات المواد سموها باسمك نجحوا نالوا على الضربات يا شفيع كل المتعبين والمرضى والمحتاجين يا شفيع كل المتعبين والمرضى والمحتاجين يا بابا كيرلس أولادك أمجادك دايما فاكرين واللي فات مشدود عليه مش لاقي حد يلجا ليه واللي فات مشدود عليه مش لاقي حد يلجا ليه بيصلي ليسوع بشفاعتك تيجي في رؤيا تحن عليه شعبك عاش محفوظ بصلاتك بنقول نعمة من بركات شعبك عاش محفوظ بصلاتك بنقول نعمة من بركاتك بعد نياحتك روحك دايما بترفرف حوالين أولادك على اسمك تتسمى كنيستي وأشوف صورتك يرتاح قلبي على اسمك تتسمى كنيستي وأشوف صورتك يرتاح قلبي بشفاعتك بيتحقق طلبي مرمينا بحبك يا عجايبي سلم يعقوب انت بنيته في الصحراء برجلك شقيته كانت الخطوة في طريقه خطوة حفرت يمشيها غيره على اسمك تتسمى كنيستي واشوف صورتك يرتاح قلبي على اسمك تتسمى كنيستي واشوف صورتك يرتاح قلبي بشفاعتك بيتحقق طلبي ناري مينا بحبك يا عجايبي ناري مينا بحبك وتملي اتمنى اني اكون كنتي فارس زيك وانت شفيعي على وشي مرسومة شجاعتك على اسمك تتسمى كنيستي واشوف صورتك يرتاح قلبي على اسمك تتسمى كنيستي واشوف صورتك يرتاح قلبي بشفاعتك بيتحقق طلبي مرمينا بحبك يا عجايبي مرمينا بكلمه في صلاتي واتشفع بيه وقت ضيقاتي عارف انه جوه في قلبي لما نادي عليه عجايبي على اسمك تتسمى كنيستي واشوف صورتك يرتاح قلبي بشفاعتك بيتحقق طلبي مرمينا بحبك يا عجايبي بابا كيرلس السادس الطوبة وبالحقيقة الذي ثبتنا في الإيمان الأرثوذكس الحقيقي اسم فخر هو اسمك أيها الرائب الطائر والمتوحد القوي صديق السوء من أجل هذا صرت لنا قدوة في الكلام في المحبة في التصرف لنا جسد ماري مرقس وعملت الميرون المقدس
مريم والدة الإله ظهرت بغضب عظيمة مع حمام وبخور في كنيستها بالزيتون بنيت كاتدراية جديدة والداير العظيم الذي لمريمينا وكنائس كثيرة أما قلبك فلم يستكبر مطلقا تعودت القيام وقت السحر في قوتك وفي أمراضك لتسبح مع الملائكة والقديس الأحباء
ولا نذكر ما أمام إلهنا ليكملنا مثلك في المحبة وفي الإيمان اطلب من الرب عنا يا بان القديس البطريرك البابا كيرلس السادس ليغفر لنا خطايانا نفسي أشوف البابا وأقول له إيه اللي خلاك تجري تبيع العالم كله وتروح للي فداك نفسي اشوف البابا واقول له ايه اللي خلاك تجري تبيع العالم كله وتروح للي فداك قدام صورته بفكر فنمت ساعتها ثواني ولقيت الصورة بتكبر والبابا قدامي بوست ايدين البابا كيرلس وعملت له مطانية وقال لي غمض عينك وانت هتشوف الأبدية بوست ايدين البابا كيرلس وعملت له مطانية وقال لي غمض عينك وانت هتشوف الأبدية شفت إنك طريقين يا شمال يا يمين واحد كان مليان ملايكة والتاني شياطين خدني البابا ووداني لطريق اليمين فرحت وزالت حزاني وشفت القديسين خدني البابا ووداني لطريق اليمين فرحت وزالت أحزاني شفت القديسين وطريق الشمال كان مليان أهوال بكاء وصرير أسنان ونحيب وعذاب بلا احتمال فجأة لقيت الصورة بتصغر وبفوق من أحلامي وقلت أكيد دي رسالة وجاية من البابا علشاني فجأة لقيت صورة بتصغر وبفوق من أحلامي وقلت أكيد دي رسالة وجاية من البابا علشاني عمرنا مهما يطول راح ينتهي ويزول يا قلبي اوامر ارجع للفادي اوعى تكون مشغول كان في قلبه الرب ساكن والمسيح عايش معاه باع متاع الدنيا لكن اشترى كنز الحياة البابا كيرلس فضيله احترت فيها العقول البابا كيرلس فضيله احترت فيها العقول كان كلام الرب شايله جوه قلبه على طول يا رعية أنا ابنك أمدحك طول السنين يا بابا كيرلس بحبك يا طوباوي يا عظيم وجهه لو تنظر إليه هتلاقيه بيشع نور نظرة واحدة لعينيه تجعل الأحزان سرور البابا كيرلس حبيبنا صوته كان يسبي قلوبنا البابا كيرلس حبيبنا صوته كان يسبي قلوبنا لسه سامعه لسه شايفه ويانا لا يمكن يسيبنا يا رعية أنا ابنك أمدحك طول السنين يا بابا كيرلس بحبك يا طوباوي يا عظيم ياللي عشت العمر واضيع المسيح قدام عينيك يا بسيط يا متواضع قلبي دايما مش ناسيك كان كلام الرب زادك والمسيح من حبه زادك كان كلام الرب زادك والمسيح من حبه زادك صلبت نفسك وشهواتك وبالطبع قدمت ذاتك يا رعية أنا ابنك أمدحك طول السنين يا بابا كيرلس بحبك يا طوباوي يا عظيم سلام ليك يا بابا كيرلس يا أجمل هدية من يد المخلص سلام ليك يا بابا كيرلس يا أجمل هدية من يد المخلص أداها لشعبه نور سبيلنا يدنا بالعزاء للنفوس الحزينة
انت السفينة اللي بتعدينا على شط امنا وامانينا انت السفينة اللي بتعدينا على شط امنا وامانينا حبك مركب بيوصلنا ومن الطوفان بينجينا
دايما عينك دي حارس لينا ايدك دايما ماسكه في ايدينا ودايما عينك دي حارس لينا ايدك دايما ماسكه في ايدينا لمسه منك بتطمنا نورك في طريقنا بيهدينا
سلام ليك يا بابا كيرلس يا أجمل هدية من يد المخلص سلام ليك يا بابا كيرلس يا أجمل هدية من يد المخلص أداها لشعبه نور سبيلنا يدنا بالعزاء للنفوس الحزينة
لما نكون في الشدة ننادي عليك ونقول اسمك يا بابانا لما نكون في الشدة ننادي عليك ونقول اسمك يا بابانا نلاقيك جاي تقول أولادي أبدا أبدا ما بتنسانا
بسرعة عني طهر قلبي وكل حواسي
فضيلك بهية حياتك نقية عشت بروحانية على الدوام غلبت الخطية حبيت المسية يا بابا كيرلس يا نابع الحنان على الأرض يا رعية عشت في البرية طعمك الصلاة مدى الأيام كلماتك سماوية عشتك ملائكية صلاة قوية في كل أوان في طاحونة مهجورة عجايبك مشهورة والوحوش مبهورة بشجاعتك يا نجما مضيء نور لي الطريق نجيني من الضيق بشفاعتك صنعت المعجزات عشت بكل ثبات مع مرمينا والعذراء حبايبك وجوه المغارة صليت بطهارة أصبحت لينا منارة بودعتك راعينا يا قديس يا غالب إبليس يا بابا كيرلس بنحبك يا بركة كنيستنا بارك في حياتنا ارسل لنا معونة من عندك يا راعي يا امين يا بسمة للحزين مهما تمر السنين احنا فاكرينك بيك متشفعين اليك متشوقين ايدينا لك رافعين طالبينك
بابا كيرلس يا بركة عظيمة بركتك لينا تحل علينا تملى قلوبنا بكل عزيمة بيها نسير ويا فدينا بابا كيرلس يا بركة عظيمة بركتك لينا تحل علينا تملى قلوبنا بكل عزيمة بيها نسير ويا فدينا لو في يوم تعبوا أولاده بسرعة يذكرهم في صلاته وصلاته تشفي مرضهم وصار مشهور بمعجزاته لو في يوم تعبوا أولاده بسرعة يذكرهم في صلاته وصلاته تشفي مرضهم وصار مشهور بمعجزاته وصار مشهور بمعجزاته بابا كيرلس يا بركة عظيمة بركتك لينا تحل علينا تملى قلوبنا بكل عزيمة بيها نسير ويا فادينا بابا كيرلس يا بركة عظيمة بركتك لينا تحل علينا تملى قلوبنا بكل عزيمة بيها نسير ويا فدينا في الفرحة والحزن سمعنا لو نطلبه بيجي لنا أكيد يا بختنا ده البابا شافعنا وعشان كده القلب سعيد في الفرحة والحزن سمعنا لو نطلبه بيجي لنا أكيد يا بختنا ده البابا شفعنا وعشان كده القلب سعيد وعشان كده القلب سعيد بابا كيرلس يا حبيب راعي الخيرات ناديني بصوتك تلاقيني بحماك مش ممكن اخاف في حماك مش ممكن اخاف فوقت الليل عليك سهرت الليالي معايا يسوع فدينا الغالي ومريمينا كان فرحان مريمينا كان فرحان وانا كنت الابن الضال بعدي عن يسوع طال البابا كيرلس خلاني عضوا في جسد البار عضوا في جسد البار يا بابا كيرلس يا حبيب راعي الخيرات ناديني بصوتك تلاقيني في حماك مش ممكن اخاف في حماك مش ممكن اخاف لما المشلولة جات لك في الطاحونة ونادت لك مدت لها ايدك وراحت لك تجري سليمة قدامك تجري سليمة قدامك اذكرنا صلواتك امام رب القوات يغفر لنا كل الزلات ويزيد ايماننا ثبات ويزيد ايماننا ثبات كنيستنا القبطية بآبائها غنية بصلاتهم محمية سلام للبابا كيرلس فهم هناك وقوف أمام العرش المخوف ربوات ربوات وقلوب السلام للبابا كيرلس يشفعون فينا أمام فادينا خلقنا وبرينا سلام للبابا كيرلس يوحنا الراي شاهدهم وقوف بطهارتهم يصيحون بأصواتهم سلام للبابا كيرلس المجد والكرم يلقا على الدوام لمن صلب وقام سلام للبابا كيرلس وطوبى للمدعوين إلى العشاء أجمعين إذا صاروا مفديين سلام للبابا كيرلس منهم هذا الغالب للشيطان الخائب بإيمانه الصائب سلام للبابا كيرلس إذ فضل وحدته لله بطهارته وجاهد في مغارته سلام للبابا كيرلس ضد الأفكار والشهوات وكل المغريات وزهد في المقتنيات سلام للبابا كيرلس مجد العالم رفضه وتنسك في صومه وسهرت الليل سلام للبابا كيرلس يوصل لينا الديان ليرد كل انسان لحظيرة الايمان سلام للبابا كيرلس
ناسخا بتفاني ميامر الروحاني مار إسحق السرياني سلام للبابا كيرلس اللمبة السهرية بمحبة نقية وغيرة روحانية سلام للبابا كيرلس لكي يستفيد شعبه من أقوال حكمته والنابع من قلبه سلام للبابا كيرلس وطلب من رب الأنام للبيعة كل سلام وعمرها على الدوام سلام للبابا كيرلس صلاته والقداس فاستجاب مسيا إلهنا رب الخلاص السلام للبابا كيرلس وأقام هذا الغيور من أرشدنا للنور وأخزى عنا المغرور السلام للبابا كيرلو وصنع بقوة ربه ولايات لمن قصده وشع في الأرض ذكره السلام للبابا كيرلو لأنه رجل الصلاة الدائم على الله الحلوة المستجابة السلام للبابا كيرلو وأعاد جسد البار ماري مرقس الرسول من كرز لنا بقبول السلام للبابا كيرلو من بعد أن ظهرت أم العذراء وبهرت بنورها وسطعت السلام للبابا كيرلو واقفة على القباب وراءها كل الأحباب مجدوا رب الأرباب السلام للبابا كيرلو إذ وهبت المريض شفاء والبعيد أعطته رجاء كبير السلام للبابا كيرلو والرب إلهنا الواحد أعلم هذا السعيد عن يوم نياحته بتحديد السلام للبابا كيرلو فقال لمن حوله انه راحل لربه من اقام وسنده السلام للبابا كيرلو بعد سنين خمسة لي أنا لك للعتة بفرح ومسرة السلام للبابا كيرلو ورحل هذا النبي في اليوم الآخر من أمشير بتهليل وإنا للأكاليس السلام للبابا كيرلو الأول للرهبانة والعيشة بمسكنة متمثل بربنا السلام للبابا كيرلو والثاني للجهاد ضد الجسد والشهوات بعيدا عن الآفات السلام للبابا كيرلو والثالث للرعاية لشعبه وبعناية أولاده بوصايا السلام للبابا كيرلو صلواته تكن معنا طلباته ترفعنا للرب فيقبلنا السلام للبابا كيرلو وتكون لنا حارس من كل التسائس وللملكوت نارس السلام للبابا كيرلو يا صديق نياجيوس اشفع في الخطي بابلوس لكي يرث الفردوس السلام للبابا كيرلو معاني مارتيروس نمني ذيكيوس نهتف لك عكسيوس السلام للبابا كيرلو تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله البابا كيرلس أعنا أجمعين إيه إيه إيه إيه إيه إيه أنا فراغ ما في عتني Exeos Beliotes on web Avamina Briebe Escobos
العاملون معا بولس ملاك فيكتور نسيم البير أمير شادي سامي هاني وديع نيفين شكر الله مارجريت بشرى دينا عوض نيفين صفوت جرمين عادل عماد خيري رمزي بشارة ميشيل عبد الملك جون حلمي أفرايم جرجس هاني ثابت أيمن وصفي وإلى أن نلتقي في عمل جديد صلوا لأجلنا الشماس بولس ملاك